عزيزي المشاهد اهلا ومرحبا بيك في حلقه جديده من برنامج اسئله عن الايمان يسعدنا ان احنا نقدم لك كل اجابه عن اي استفسار تسالنا عليه ويسعدنا ان يكون معانا ابونا القمص زكريا بطرس اهلا بيك يا قدس ابونا آه، عزيزي المشاهد احنا اتكلمنا في حلقات سابقة مع أبينا القمص زكريا عن آه، الله واحد في ثالوث في المسيحية وأبونا شرح كويس كيف أن المسيحية لا تؤمن بثلاثة آلهة ولا يوجد أي شرك في المسيحية بل نحن نؤمن بإله واحد أمين واتكلمنا أن- عن صفات الله الذاتية صفة الوجود وصفة العلم وصفة الحياة صفة الوجود اللي هي نطلق عليها لفظ الله الآب وصفة العلم اللي هي لفظ الابن نطلق عليها لفظ الابن وصفة الحياة التي هي الروح القدس وفي هذه الحلقة هنناقش معاك موضوع مهم جدا وهو من هو المسيح في المسيحية اهلا بيك يا صابونه أهلاً.
آه السؤال اللي بيسالهن كتير من احبائنا في الاسلام بيقولوا لنا م- من هو المسيح في ال- في المسيحيه وما هو حقيقه شخصيه المسيح هل هو الله ام ابن الله هل هو انسان ام ابن الانسان فهل يمكن ان توضح للساده المشاهدين الحقيقه دي هناخد الاول الجزء الاول هل هو الله ام ابن الله okay انا متشكر خالص للبرنامج بتاعكم وانا سعيد جدا ان انا التقي باحبائي المشاهدين والسامعين آه، لان دي حلقه وصل وارضيه ارضيه مشتركه بيننا أكيد.
وبين بعض وبطلب من ربنا ان هو يعني ما يبقاش كلام لمجرد معلومات لكن الله يستخدمه عشان خاطر اشراقه نور في حياه الانسان امين امين أنا كنت عايز أعلق على حتة في الحلقة الحلقات آخر حلقة مم.
لما اتكلمت عن موسى الأسود إنه طلب إن هو يعرف طريق ربنا وبعدين راح للرهبان يسألهم ويروح ويجي ممكن واحد يسأل يقول له طب أنا لازم أروح للرهبان عشان خاطر أسألهم ايوه
هجيبهم منين لكن نشكر ربنا إن العصر ده أحسن من العصور اللي فاتت دلوقتي الإنترنت ايوه ال website مم.
مليانة بالكلام عن المسيح كتب وصوتيات مم.
وفي غرف على البالتوك ممكن الإنسان يخش ويختار أي حجرة تفيده ويستفاد منها ويسمع فعايز أقول يعني إن ما فيش عقبة إن هو يروح للرهبان ويسمع لكن ممكن هو ي- في البالتوك هو في بيتهم يقدر يشوف كل حاجة نعود بقى إلى سؤالك ايوه وهو هل المسيح هو الله ولا ابن الله دي حتة بتلخبط فعلا البشر لكن برضو في حلقة سابقة أنا اتكلمت عن مفاهيم ومدلولات كلمة ابن فقلت إن هناك مدلول حرفي ابن يعني نسل خلفة واحد اتجوز واحدة وخلفوا عيل طبعا احنا ما بنقولش آه، ده إطلاقاً.
بالنسبة للمسيح على الإطلاق بنستبعد ده لكن في مدلولات أخرى زي ابن السبيل يعني الملازم للسبيل ابن النيل ابن مصر ابن البادية كلها مدلولات ذات معاني آه، ابن فلان بالتبني مدلول فكلمة ابن الله لها مدلول آخر مدلولها إيه قلنا منها مدلول التساوي يعني نقول إيه آه، آه، فلان ده ابن عشر سنين يعني ايه ابن عشر سنين يعني عمره مساوي لعشر سنين زمن مش كده وممكن تكون للتأكيد فنقول ايه فلان ده راجل ابن راجل مظبوط يعني راجل تمام فعشان كده نقول ايه نور من نور للتأكيد المسيح نور من نور نور أمين.
الله ونور امين فكلمة ابن لها مدلولات ما نحصرش كلمة ابن في المعنى الجسدي والتناسلي والجنسي لكن لها مدلولات مختلفة فابن الله يعني الذي من الله زي ما قلنا بنت شفا يعني التي من خلال الشفاه استمعنا إليه بنات الفكر بنات الفكر يعني ايه بنات الفكر يعني الفكر معلنا في كلمات في صور فدي بنات الفكر فابن الله أي أنه الله ظاهرا في الجسد زي بنات الفكر ظاهرة في كلمات بتتكتب بالحبر على ورق تجسدت الأفكار تجسدت في حبر وورق مظبوط صح؟
تمام ففكر الله تجسد تجسد مم.
في جسد انسان مش كده؟ وسمعت آه، تشبيه لطيف قوي ان فكره التجسد فكره الحبل بالمسيح فكره آه، ظهور الله في جسد انسان الفكره دي مين ابوها
الله طبعا الله ابوها آه، مش كده؟
مظبوط.
اذا لما نقول ان ده ابن الله الفكره من عند الله بنات آه، الافكار آه، بالظبط.
او ابن الفكر آه.
مش كده؟ فلما نقول بالشكل ده فاذا التجسد المسيح ابن الله يعني مساو لله من طبيعه الله ابن الطائر طائر ابن السمك سمك ابن الانسان انسان آه.
ابن الله يبقى من طبيعه الله أيوة.
ده المدلولات يعني آه، وطبعا انت عارفه ان الموضوع عايز اتساع ذهن وفكر و- و- وتقبل للرؤيه متسعه مش الانسان يبقى مكتنز الرؤيه ومنغلق ابن يعني جوز وخلف بس دي افكار قديمه لكن لازم يبقى الانسان متحضر في افكاره فكلمه ابن الله يعني هو الله ظاهرا في الجسد زي بنات الافكار هي الافكار ظاهره في ورقة كلمه وقلم.
متجسده مكتوب على ورقه و- بالقلم مش كده؟ فاذا المسيح هو الله ظاهر في الجسد والحته اللي بتصدم الاخ أيوة.
المسلم المستمع مم.
تصدمه ازاي يبقى مم.
انسان تقول عليه الله ياكل ويشرب ويجوع وي- ويجوع وينام ويبكي.
و- وحاجات تانية مم.
مش كده؟ طب ازاي تقول عليه؟ ده معنوت ما هو انتوا بتعبدوا جسد الانسان ده بنقول ان الفكره هي ان المسيح له طبيعه جسديه زيه وزيك تمام طبيعه زيه وزيك بس من غير خطيه وفيه بقى ظاهر فيها طبيعه اخرى له اللاهوت الله ظاهر فيه وزي ما قلنا في القرآن تجلى الله للجبل مم.
الجبل مش هو الله لكن تجلي الله في الجبل تجلى الله في الشجرة الله هو اللي تجلى في الشجرة فإذا كان تجلى في جماد وهو جبل اه وتجلى في نبات وهو الشجرة أفكثير ان أن- يتجلى أن يتجلى في إنسان والإنسان أرقى المخلوقات من الجماد ومن النبات مم.
ببساطة يعني كده بس هي الأفلنة والتعصب هو اللي بيخلي الإنسان يخاف يصدق الحاجات دي فبيقفلها لا لا لا غلط من البداية لكن لو فتح مخه وابتدى يفكر لا طب في ده فيها ايه؟ شهادة القرآن الله تجلى في جبل وده جماد وبشهادة القرآن الله تجلى في شجرة وده نبات ألا طب هو يعتبر كفر بقى لو قلنا الله تجلى في إنسان وهو ملك الخليقة رأس الخليقة الانسان لما يقبل الامور ببساطه آه.
هيقدر ان هو يفهم ويدرك المعاني كويس طيب يا منى آه، آه، اخواننا في الاسلام دايما يقولوا لنا هو الله ولا ابن الله انتوا ساعات تقولوا هو الله وساعات تقولوا هو ابن الله هو مين فيهم بالظبط ايوه يعني عايزين نوضح لهم ان مفيش الفرق الكبير ده اللي تعبكم نعم.
اه اتفضل هي الحقيقه زي ما قلت دلوقتي عندنا ايه مم.
بتلخص كل الموضوع مم.
في رساله معلمنا بولس الرسول الى تلميذه تيموساوس الرساله الاولى اصحاح 3 وعدد 16 بتقول ايه عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد فقال دي العقيدة الله ظهر في الجسد فيبقى المسيح هو الله من جهة اللاهوت من جهة لاهوته ابن الله أي الخارج من الله والظاهر في الجسد من جهه من جهة الناس ابن الله وابن كمان من الناحية اللاهوتية اللي هو من طبيعة الله كنا احنا قلنا التشبيهات طبيعة الله فناخد ابن بمعنى انها انه من طبيعة الله طبيعة لاهوتية حلت في جسد بشري طاهر بحيث احنا بنقول كده ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين واتحد بناسوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اللاهوت ظل هالوت والناسوت ظل ايه نسوت.
انا في حلقه سابقه يعني جت فكره كده وانا قاعد ضربت ايدي في جيبي وطلعت وطلعت ايه الألمين قلمين مش كده أيوة.
فالقلم الاسود ده اه رمز للحديد اه مش كده اه بنحطه في النار مم.
لحد ما يبقى ايه احمر احمر مش كده فلما بقى احمر بقى في شكل تاني مم.
غير ده خالص مم.
ده حديد بس مم.
لكن ده حديد متحد بالنار بالنار مم.
مش كده ايوه فيها كفر دي
اطلاقا
لما نقول ان الحديد اتحد بالنار ما تكفرش ده كفر لا دي حقيقة علمية مم.
طيب ال- الحديد المسخن بالنار ومحمى بالنار نقدر نشكله مم.
نتنيه نعدله نظبطه نطرقه.
ن- نطرقه عادي ده الحديد النار ما بيتأثرش مش كده؟
لا.
لكن النار تقدر تقوم بفعلها لو لسعت بني آدم تحرقه مم.
مش كده؟
اه يبقى إذا والحديد.
ده كان حديد بس اه لكن ده ما بيحرقش امتي بالاتنين.
لكن ده اتحد بالاتنين وبنقول بقى ان لا النار بقت حديد ولا الحديد بقى نار النار ظلت كما هي والحديد ظل بطبيعته كما هو لكن في اتحاد كامل فبالظبط دهوت زي الحديد رمز الى جسد المسيح النار رمز الى نار اللاهوت طبيعه اللاهوت نار مش كده؟ اتحد بيه فنقدر نقول بقى ده اسمه حديد محمى بالنار حديد محمى ده اسمه ايه حديد فقط حديد فقط آه.
لكن ده بقى اسمه ايه حديد محمر بالنار خدت بالك ليه اتحد بالنار فبقى حديد محمى بالنار المسيح من جسد العذراء جسد في بطن العذراء جسد بس فيه اللاهوت بقى بالنار اه بقى كده فتبص لقي النار بتعمل اعمال غير الحديد آه، الله من خلال المسيح بيعمل اعمال الهيه اه غير البشر طبعا غير آه.
طبيعته البشريه هو بطبيعته البشريه بقى الحديد مم.
بياكل وبيشرب ويجوع بيعمل كل حاجه بيشاركنا في طبيعتنا صح آه معنى كده اتضحت يعني ديت كويس؟
دي واضحه طب كويس.
معنى كده بقى لما بيقولوا لنا انتوا ساعات بتقولوا ابن الله وساعات يعني ما فيش تضارب مفيش ولا تضارب.
فيش تناقض ولا اي حاجه هو كده وهو يعني زي ما اقول فلان راجل ابن راجل اه مره اقول عليه انه راجل ومره اقول عليه ايه ابن راجل راجل.
ابن راجل ايوه في اختلاف في الاثنين ما فيش اختلاف هو ده هو تأكيد الحقيقة.
تأكيد الحقيقة آه. آه طب الجزء الثاني هل هو إنسان أو ابن الإنسان ايوه برضو نفس المنطق كلمة ابن تفيد من ذات الطبيعة ابن الطائر طائر ابن السمك سمك ابن الإنسان يبقى طبيعة إيه؟
ابن الإنسان إنسان زي طبيعة الإنسان مش كده؟ فيبقى المسيح من جهة الن- الناسوت إنسان ابن إنسان يعني يحمل طبيعة البشر.
الإنسان أخذ طبيعة البشر من العذراء مريم خلاص فنقدر نقول سور نسميه انسان ونسميه برضه ايه ابن انسان ابن مريم وعشان كده في القران يقول لك ايه المسيح عيسى ابن مريم.
مريم يا ومريم انسان يبقى ابن انسان انسان ابن انسان مش كده طيب اللاهوت الله اللي هو واخد طبيعه اللاهوت من طبيعه اللاهوت مش اقل من طبيعه اللاهوت انسان من طبيعه البشر مش اقل يبقى في طبيعه بشريه وفي في طبيعه اللاهوت آه.
اللاهوت اتحد ببعضه ببعضه.
فصار طبيعه المسيح الجديده الفريده
آه، برضو أحيانا كثيرة بيقولوا لنا ال- آه، الكتاب المقدس بيقول السيد المسيح نفسه قال عن نفسه إن ابن الإنسان ايوه اتكررت كذا مرة تمام.
آه، بيظنوا إن لما السيد المسيح قال عن نفسه ابن الإنسان يبقى نفى عن نفسه اللاهوت لا لا آه، طبعا.
لما بيتكلم من جهه ان هو انسان مم.
فبيتكلم بصفه ابن الانسان مظبوط.
يعني شريككم آه.
في الطبيعه البشريه اقتراب بالحب الينا لما واتكلم عن انه هو ابن الله وعشان كده كان كان سبب من اسباب الصلب أيوة.
قال عن نفسه انه ابن الله معادلا نفسه بالله حتى نفس الانجيل مساويا نفسه بالله ابن الله اي مساويا نفسه بالله مش كده؟
تمام احنا متشكرين آه، السؤال الثاني آه، دعنا نناقش ذلك نقطة نقطة فهل يمكن أن تشرح لنا كيف أن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد آه، يعني قدسك قلتها ضمنا بس معلش هنزيد برضو ماشي.
إيضاح ليها ماشي.
اتفضل ماشي آه، اتفضل.
آه، احنا قلنا آه، الله بيظهر في امور ماديه آه، في الكتاب المقدس ظهر لموسى في العليقه العليقه لا شجر صغيره مش كده؟ ظهر ليها وكلم ونفس الشيء اتذكر في القران في سوره القصص وسوره طه وسوره النمل اللي بيقول فيها ايه هل اتاك حديث موسى اذ قضى الاجل خلص المده اللي كان عايشها وصار باهله فانس من جانب الطور نارا آه، فقال لأهله امكثوا إني آنست نار آنست يعني رأيت آنست نارا لعلي آتيكم بخبر منها أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة في التحديد مم.
بيتكلم من شاطئ الوادي الأيمن مش من السماء وفي البقعة المباركة من الشجرة أكثر تحديدا مكان محدد وليه يا مو يا موسى إني أنا الله رب العالمين اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى طوى ده اسم الش... الوادي يعني لحد النهاردة اسمه كده أضيفت عليها في طه يقول لك لا إله إلا أنا نفس القصة لا إله إلا أنا وفي سورة النمل يضيف عليها يقول لك إيه بورك من في النار ومن حولها مين اللي في النار وهو حواليها إني أنا وفي خدي بالك هنا في استخدام جميع أدوات التأكيد لما تيجي تأكدي حاجة تقولي دي بالظبط هي كده بتستخدمي إن التوكيدية مش كده؟ وفي الآية بتقول لك إني بالتأكيد أنا الله رب العالمين اللي بكلمك من هنا كمان في اسلوب اخر للتوكيد وهو تكرار الكلمه تكرار الفعل تكرار الضمير تكرار الاسم لتاكيده برضه مستخدمه في الايه القرانيه اني والياء ضمير المتكلم اني انا تكرار لضمير المتكلم كان يقول- ممكن يقول ايه انا رب العالمين آه لكن او اني رب العالمين لكن اني انا خد تأكيد.
بالك دي حقيقه مؤكده يبقى اسلوب التوكيد بان التوكيديه مستخدم اسلوب التوكيد بالتكرار مستخدم تكرار ضمير اني انا ثم اسلوب التوكيد الاخر وهو اسلوب القصر سموه في اللغه العربيه القصر يعني ايه يعني ما فيش حاجه تاني غير هي كده يعني مثلا تقول ايه ديت كوبايه اوعى تفكر انها هي حاجه تانية هذه ليست الا كوبايه ما تفكرش حاجه تانية استخدم برضه في الايه لا اله إلا أن الا انا اوعى تفكر ان في اله تاني غيري اسلوب القصر يبقى هنا استخدم اداه ان التوكيديه لتوكيد ان هو ده الله استخدام التكرار في الضمير يثبت ان ده الله ثم اسلوب القصر اوعى تفكر ان في حاجه تانية اله تاني غيري اني انا الله لا اله الا انا في سوره طه فاذا الله ظهر في شجره وتكلم منها المعتزله بقى يقولوا كلام لطيف قوي يقول لك ان كلام الله تجسد في الشجره وتكلم منها المعتزله مم. تجسد تجسد في الشجرة آه.
آه. وتكلم آه. منها آه.
آه. زي تجلى في الجبل مم.
وتكلم منه كده؟ فطيب إذا كان بيتجلى الجبل وهو جماد زي ما قلنا آه.
وتجلى في شجرة آه.
بالتأكيد زي ما قلنا وتكلم منها صعب أو عسير إنه يتجلى في كثير من الفرق الإسلامية آه، بتقول إن ده ليس فيه كفر وأن لا إله إلا الله آه.
ليس هذا كفر ولا إله إلا الله يعني مثلا زي مين أقول لك زي أهل النصورية النصيرية والإسحاقية أهل النصرية والإسحاقية في كتاب الملل والأهواء والنحل آه، طب معلش يا الجزء دكتور.
الثاني صفحة 25 طب اوكي نعيد تاني المرجع عشان آه يرجعوا لي آه. آه، ك- آه، أهل النصيرية والإسحاقية في كتاب الملل والأهواء والنحل الجزء الثاني صفحة 25 بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن ظهور الروحاني بالجسد الجسماني الجسمان يعني الجسد لا ينكره عاقل يا سلام طب جبتوه منين؟ بيكملوا يقول لك كده كظهور جبريل وهو روحاني في صورة أعرابي وتمثله بصورة البشر ظهر كان جبريل بيظهر لمحمد في صورة مين؟ دحية الكلبي كان شاب وسيم جدا وجميل جدا اه فمحمد نفسه الأحاديث كلها بتقول كده آه.
كان يظهر له في صورة دحية مم.
الكلبي مم.
جبريل يعني في صورة إنسان في صورة كامل إنسان كامل مادي اه اه شايف بالك؟
اه
يعني اذا هنا اهل النصيريه والاسحاقيه بيقولوا بيقولوا ظهور آه.
الروحاني في جسد جسماني ده ممكن ما بينكروش واحد عاقل وبيجيبوا الدليل من القران ان جبريل كان بيظهر في صوره دحيه الكلبي وده جبريل روحي روحاني ودحيه انسان جسد يظهر فيه دي يا جماعه آه وطبعا دي في الايه الايه موجوده في في القران مش بس في, كلام في الجماعه سورة مريم من سورة مريم.
مريم نمرة 19 آه.
ايوه بتقول ايه واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها انتبذت يعني اعتزلت يعني انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا اي سترا يعني فارسلنا لها روحنا اللي هم بيقولوا عليه المسلمين إنه جبريل آه.
ملك خلينا مش مشكلتنا فارسلنا لها روحنا شوف بقى الحته اللي جايه بقى فتمثل لها بشرا سويا تمثل لها يعني تصور لها مم.
اخذ هيئه بشر بشرا سويا آه.
بشرا كاملا ده روح الله فالله قادر على أكتر من كده أهي.
آه.
هما ما بيقولوش ان روح الله عشان خاطر نبقى برضه ما بن يعني ما بناخدش آه، المشاهد آه، الملاك الملك آه، هنقول ده عشان خاطر ملاك.
ما يقولوش ان احنا أوكي.
بنغير الحقائق وبنعمل ونخلي خلينا الاوضاع زي ما هي واخده بال حضرتك فيبقى خلينا الملاك مم.
وهو روحاني مم.
اخذ جسد ايه بشري وهو ده اللي بيقصدوه اهل النصريه والاسحاقيه آه بهذا الكلام وعشان كده يقولوا ايه خلصوا الى هذا القول ان الله تعالى شوف شوف الكلام مم.
ان الله تعالى قد ظهر بصوره اشخاص المرجع كتاب الملل والاهواء والنحل جزء 2 صفحه 25 كمالا للكلام اللي فات يعني قالوا ايه انه الله.
ظهور الروحاني بجسد جسماني لا ينكره عاقل زي ظهور جبريل في سوره بشر وكملوا الكلام قال ان الله تعالى قد ظهر بصوره اشخاص الشيخ ابو الفضل القرشي في كتابه هامش الشيخ القرشي على تفسير الامام البيضاوي جزء 2 صفحه 143 تاني اقول المرجع آه، عشان صح.
خاطر الناس آه.
تقدر ترجع له مم.
المستمع الفاضل يقدر يرجع لها هامش الشيخ القرشي على تفسير الامام البيضاوي جزء 2 صفحه 143 قال ايه قال ان اللاهوت ظهر في المسيح تاني ان اللاهوت ظهر في المسيح وهذا لا يستلزم الكفر وان لا اله الا الله شوف شوف القوه آه.
ان اللاهوت ظهر في المسيح وهذا لا يستلزم الكفر مم.
وأن لا إله إلا الله ده الشيخ إيه أبو الفضل القرشي القرشي، آه.
في كتابه على تفسير البيضاوي جزء 2 صفحة 143 إذا القرآن يشهد للروحاني أن هو يظهر في جسد جسماني وأهل العلم والفقه والمعرفة يشهدوا ان ده امر ما هوش ومش كفر آه.
وان ده يظهر فعلا طيب النهارده ليه الاخ المسلم بيستبعد هذه الفكره عارفه ليه لانه ما بيدرس ما بيقراش ما بيبحث ما هي القضيه والمشكله ضحاله المعرفه الاخ المسلم بكل اسف شديد بكل اسف شديد انه نشا كده وتربى كده وعرف كده وهذه امور مسلمات مم.
غير قابله للتفكير ده مظبوط غير قابله احنا طبعا لقينا كده من صغرنا ما فهمنا ان النصارى كفره وبيعبدهم انسان بياكل وبيشرب وبيعمل كذا وكذا خلاص قفلت الامخاخ لا لا لا لا لا لا لا لا لا انتوا كفر أيوة.
طب عيد التفكير اه، مش مش تقرا كتبنا او كتب الانجيل لا اقرا القران بوعي اقرا التفاسير بفهم وهي اللي راح هتفصلك زي المسيح ما قال مم.
فتشوا الكتب بتاعتكم التي تظنون أن- أن لكم فيها حياة أبدية هي بعينها التي سوف تشهد لي فهي دعوة لأحبائنا المسلمين يا ريت اقرا كتبك اقرا تفاسيرك فكر بعقلية القرن الحادي والعشرين ليس بالعقلية البدوية القديمة الناس اللي كانوا جهلة ما بيعرفوش يقرأوا يكتبوا مش معروف كده حتى النبي كان أمي فهل هنعيش يعني بالعقلية الأمية والجاهلة لا نفتح
آه، احنا بنشكرك يا سابونا وربنا يبارك فيكم في خدمتك واكيد لينا لقاءات اخرى عشان نوصل الحقيقه لاحبائنا في الاسلام آه، عزيزي المشاهد الله يحبك الله يريدك ان تخلص وان تاتي اليه عزيزي المشاهد الله ظهر في الجسد هذه حقيقه نحن نؤمن بان الله ظهر في الجسد وكتابك ارجع الى كتابك وتفاسيرك وانت هتلاقي دي حقيقه ظاهره امامك الله ظهر في الجسد آه، عزيزي المشاهد بكرر مرة تانية يسعدنا ان احنا نجاوب على اي سؤال او استفسار تبعته لنا اكتب لنا على العنوان او اذا كنت تريد اي كتاب مقدس نبعته لك في الحال شكرا والى اللقاء